بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين هقرا جزء من سفر الرؤيا في الاصحاح الثاني في عدد ثمانية بيقول واكتب الى ملاك كنيسه سمرنا هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتالم به هوذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشره ايام كن امينا الى الموت فسأعطيك إكليل الحياة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ومن يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين أنا يعني في غاية السعادة أن أنا أكون وياكم وفي بور فؤاد هنا أول مرة أنا أجيها آه، ففرحان خالص بالكنيسة الجميلة دي وزي ما أبونا شرح لي كده آه، فيها كل أحداث الكتاب المقدس بتفاصيل جميلة وفيها هنا آه، قصة الصليب وهنا قصة القيامة وفي الهيكل آه، سفر الرؤيا كنيستكم جميلة وحلوة ويعيش أنبا تدرس ويعمر والآباء الكهنة أهلا وسهلا بيرحب بس يعني آه، والآباء الكهنة الأحباء في هذه الكنيسة والتقديم اللي قاله أبونا يوأنس شكرا عليه ثم الكورال الجميل اللي كانوا يتسوني أرسنية هنا آه، كورال جميل وكانوا بيعبروا كده بحماس ثم الكورال الكبير اللي كان موجود والترانيم الحلوة اللي مألفينها وملحنينها شكرا ليهم وأنا سعيد الحقيقة بزيارة بورسعيد والتاريخ اللي قاله آه، نيافة أنبا تدرس عن زيارة البابوات فيما سبق في حوالي تسعين سنة جه آه، الآباء الأحباء السابقون جم مرات وربنا عطانا نعمة النهاردة نيجي في وسطكم والنهاردة طبعا يوم جميل لأنه ده عشية اليوم اللي ترقى فيه أنبا تدرس مطران العيد الثالث كان يوم 28 فبراير سنة 2016 وده اللي خلاني أعمل الزيارة تيجي في اليومين دول 27 و 28 نفرح بالوجود معاكم وعمل آه، في الإبرشية وكنايس الإبرشية آه، فرحان خالص إن احنا نحط حجر أساس كنيسة النهاردة وطبعا السيد المحافظ بمحبته ولطفه ومشاركته وكل القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والدينية الشعبية وكل الأحباء يشاركوا في فرحة زي كده شيء حلو جدا ويعبر عن مجتمعنا المصري وبيشترك ويايا الاباء الاحباء الاباء المطرنه والاباء الاسافه الحضور ويانا وطبعا الاباء الكهنه ومجمع الابرشيه في فرحه هذا اليوم وفرحه المناسبات الجميله اللي موجوده النهارده وبكره ربنا يبارك لكم دايما ويبارك خدمه نيافه انبا تدرس ويفرحوا بالثمر الكتير ويديله العمر الطويل والصحة والقوة يبارك في الخدمات ويخدم في أماكن كتيرة وطبعا أبا تدرس معروف بخدمته مش في بورسعيد بس له خدمات كثيرة في المهجر وسفرياته في المهجر أيضا في الكنايس وحل بعض المشكلات وترتيب بعض الأمور الإدارية في الكنايس فخدمته مش على قد نطاق بورسعيد او الابرشيه ممتده الى الكنيسه كلها في أماكن كتيرة ربنا يقويه النهاردة الصبح كان في حادث صعب قوي في القاهرة في محطة مصر احنا بن بنعزي أسر الضحايا في الحادث يعني حادث شديد وبنصلي من أجل المصابين وبنصلي من أجل هذا المرفق مرفق سكة الحديد وأتمنى ألا يكون الإهمال هو السبب في الحادث ونصلي ان الله يحفظ بلادنا من كل شر ويعطينا دائما ان حياتنا تصير هادئه وفي سلام كمان بهنيكم ببدايه الصوم المقدس يوم الاثنين الجاي كل سنه وانتم طيبين وبدايه ايام حلوه كلنا بنستناها من السنه للسنه احد الاسئله اللي بتشغلنا هو البشر اللي في العالم دول كله اللي كانوا موجودين واللي النهارده موجودين وفي المستقبل الجاي لما هيقفوا امام الله الديان كيف سيكون المقياس مقياس الدينونه انا عايز اكلمك في الحكايه دهيت لانها مرتبطه بفترة الصوم اللي على بعد أيام ما هو مقياس الدينونة حيث سيقف جميع البشر أمام الله ويدينهم وكل واحد هيقدم كشف حسابه كشف حسابه عن حياته طولا وعرضا وعن سنين العمر مش في السنة دهيت مش في الجيل ده ولكن في كل الأجيال منذ آدم إلى نهاية الدهور إزاي؟ إيه هو مقياس الدينونة؟ الحقيقة مقياس الدينونة يتوقف عند الإنسان وأمام الله في كلمة واحدة وهي كلمة الأمانة الأمانة أمانة الإنسان وهذه الكلمة كلمة ذات جاذبية فلان ده أمين تشعر كده إنه شخص رائع فلان ده مش أمين يبقى شخص غير مقبول والأمانة ليست في دائرة واحدة ولكن في دوائر كتيرة وبما إنك داخل على فترة الصوم المقدس الله يرسل لك رسالة الآية اللي أنا قريتها دلوقتي كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة أول حاجة عايزك تعرفها إن الآية دي نصها على الأرض ونصها التاني في السماء وإن الآية دي تأخذ قوتها من قائلها السيد المسيح كن امينا الى الموت يعني هو عايز يقول ايه كن امينا على الارض يقصد كده من صغرك من وعيك من نضوجك حتى نهايه العمر ده النص الاول والنص الثاني يقول لك ساعطيك وهذه مكافاه سأعطيك إكليل الحياة ليست مكافأة عادية ولكن أغلى نعمة ينالها الإنسان سأعطيك اتخيل كده إن واقفين قدام المسيح والمسيح هو اللي بيدينا بإيديه إكليل الحياة كن أمينا إلى الموت ولما قال الآية دهيت ما خصصش هي موجهة لمين هل هي موجهة لك ولا لك ولا ليا ولا أخونا ولا أختنا ولا الكبير ولا الصغير هي موجهة للجميع كن وكن هنا فيها صيغة التزام صيغة الالتزام يعني العملية مش حسب مزاجك تكون امين ولا ما تكونش امين كن فيها تخصيص وفيها توجيه وفيها قوه قائلها وفيها استمراريه الى نهايه الزمن كن امينا ولان الموضوع ايها الاحباء موضوع كبير جدا انا هكلمك بالتحديد في ثلاث دوائر من دوائر الامانه الامانه الشخصيه والامانه الاسريه والامانه المجتمعيه وتعالى اشرح لك كل دائره من دول لان كل الكلام ده يهمنا احنا جميعا الدائرة الشخصية مسؤوليتك أنت عن نفسك مسؤوليتك الشخصية عن نفسك وأنا هأقصرها على النواحي الروحية في حياة الإنسان عشان في الدائرة التانية هتكلم عن الأمانة الأسرية هتبقى أكثر اتساعاً ثم الأمانة المجتمعية الدائرة الأكبر أمانتك الشخصية أنت كشخص على الأرض هي التوبة هي توبتك هي تنقية قلبك أظن بيجي لك السؤال ده كخاطر هو ليه عندنا أصوام كتيرة في كنيستنا؟ ليه أصوام يومين في الأسبوع وأصوام طويلة وأصوام نص طويلة وأصوام باستمرار ليه؟ ده دي الحاجات الجماعية وفي أصوام أحيانا يدهنا أباء اعترافنا يدهنا كتدريب روحية الصوم هو فترة ونداء من أجل التوبة توبة الإنسان هو نداء نداء سنوي عشان كده بيسموا الصوم زمن الحياة الروحية وأحيانا يسموه كمان ربيع الحياة الروحية دايما يجي في عيد الربيع أمانتك الشخصية عن نقاوة قلبك فيجب أن تعلم أن دائرة الأمانة الشخصية بتاعتك أن تملك قلبا تائبا حتى كل واحد فينا وهو بيصلي في مخدعه بيقول العبارة بتاعة داود النبي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي ده بنقولها كل يوم وفي اليوم أكتر من مرة وخد بالك بتتقال بالصيغة الفردية مش ادينا كده قلوب نقية وخلاص لا دي مسؤوليتك ده انت قلبا نقيا اخلق فيه يا الله ساعدني يا رب ان قلبي يكون نقي وروحا مستقيما جدده في احشائي استقامة الحياة دائرة التوبة او دائرة الامانه الشخصيه في حياتك من الناحيه الروحيه كمان من الدائره الشخصيه بتاعتك مع التوبه صلواتك وايضا قراءاتك الانجيليه المستمر كلنا مثلا سمعنا الايه الجميله اللي جت في متى أربعة أربعة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان دي من ناحية الجسد كلنا بناكل لقمة العيش بل بكل كلمة تخرج من فم الله هل يا ترى أنت أمين في كل كلمة تخرج من فم الله تستودعها في قلبك ولا قلبك فاضي ولا قلبك ده مقلط ولا قلبك في حاجات غريبة أمانة دي أمانة هنتحاسب عليها والأمانة الشخصية إن كانت في الحياة الروحية من ناحية التوبة من ناحية صلواتك وعلاقتك بالسماء أو من ناحية الكتاب المقدس كمان أمانتك الشخصية من ناحية ارتباطك بأسرار النعمة بالأسرار المقدسة يا ترى أنت بتمارس الأسرار بوعي ولا هو بنمارسها عادة وخلاص بتمارسها بوعي كان زمان الإنسان لما يحضر قداس يقولوا له بعد القداس إنك أنت مقدس قدست وانحصرت الكلمة في اللي يسافر لغاية القدس حتى أبونا في نهاية القداس يروح قايل العبارة الجميلة القدسات للقديسين يعني خلاص واحنا بنمارس السر نتحول ونصير على طريق القداسة يا ترى انت امين في الكلام ده طيب لو ما كنتش امين او امانتك يعني ضعيفة شوية ايه رأيك في صوم على الابواب ايه رايك تبتدي في هذه كلها لكيما تكون امينا في حياتك الخاصه ده مش كده وبس ده في كمان امانه شخصيه في علاقتك بالسماء يا ترى انت واخد بالك ان المسيح في يوم قال لنا اني ذاهب لاعد لكم مكانا وعامل مكان لكل واحد باسمه في مكان باسم كل واحد فينا في السماء بس الشاطر اللي يحافظ عليه والشاطر انه يكون امين على الارض عشان يستحق هذه المكانة في السماء امانتك من ناحية السماء ده كمان في نوع تاني من الامانة الشخصية امانتك في جسدك يعني اللي بياكل كتير واللي عايش مثلا في امراض السمنه ما هو ده واحد مش امين مش واخد باله الله عطاله جسد لكي ما يحفظه او الامانه التي تتعرض لبعض العادات الشريره عادات متعدده اوعى تفتكر كده اي عاده شريره هتعدي وبس لا امانتك نحو جسدك امانتك كمان نحو حواسك عينيك ودانك لسانك عينيك بتشوف ايه جسدك واذنك بتسمع ايه لسانك بيقول ايه ده الانجيل يقول لنا بكلامك تتبرر ها وكلامك تدان حتى الكلمه اللي بتطلع مننا بتاع الكلمة ويقول لك في وقت تاني إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا والعكس إذا كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلمة ما دي أمانة ويقول لنا في سفر الرؤيا اللي قريت منه الأجزاء الآيات القليلة دهيت يكرر كتير كلمة وآية ونستغرب هو بيكررها ليه الانجيل كده يقول لك من له اذنان ها ده ممكن ودانك تكون ستة على ستة لكن ما بتسمعش ما بتسمعش أو في بعض الأحيان تسمع من هنا وتطلع من هنا زي ما بنقول أو في بعض الأحيان الأخرى تسمع اللي على مزاجها نفس الإنسان أو أذن الإنسان الخلاصة في هذه النقطة دائرة الأمانة الشخصية أمانة في الروح وأمانة في الجسد وأمانة في حواس الجسد وأمانة من نحو السماء حط النقط دي كلها قدامك وانت بتستعد بقى للصوم اوعى تفوت او ايام الصوم كده من غير ما تاخد بالك لغير من غير ما تنتبه دي أول حاجة الحاجة الثانية الأمانة الأسرية معظمنا يا متزوجين زوج وزوجة يا أبناء وبنات في أسر أولا كل زوج وكل زوجة في يوم الإكليل يتسلم زوجته وتتسلم زوجها على سبيل الأمانة كلنا احنا فاهمين كلمة أمانة لما ادي لك حاجة واقول لك خلي دي أمانة عندك تحافظ عليها بالظبط ما تغيرش فيها حاجة تحطها أي شيء يكون ثمين ما دام أمانة حطها زي ما هي كده أنا فاكر مرة وإحنا لما ابتدينا الخدمة وإحنا صغيرين في صندوق العطا بتاع مدارس الأحد اللي بيحط فيه الولاد والبنات حاجات قليلة خالص قروش فجيت في يوم كده كان نظام في الكنيسة اللي كنت بخدم فيها ان الصندوق العطا ده بعد ما تتلم العطا يقدموه لأمين الصندوق بتاع الكنيسة فجيت لأمين الخدمة بقول له ممكن أفك العشرة صاغ دي كان زمان بقى عارفين عشر صاغ ولا نسيتوها كان في زمان كده حاجة اسمها عشرة صاغ وكان في خمسة خلاص بقى الحاجات دي خلاص ما يعرفوهاش آه. أقل عملة تعرفوها إيه الإيه المتين دي أقل حاجة الناس واصلة بقى فبقول له ممكن افك العشرة ساغ قال لي لا الصندوق مليان كله قروش قال لي لا قلت له ليه قال لي زي ما اتجمع العطا كده اسلمه لامين الصندوق وهو حر قلت له طب وايه يعني لو فكيت العشرة ساغ دي قال لي هو ربنا بعت كده اسلمه كده هو طبعا القصة بسيطة قوي لكن شوف مقدار التدقيق أنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة بداية من الخطوبة ثم الزواج الإكليل والزواج أنت وأنت أمناء على كل طرف أمين والأمانة تقتضي عوامل كثيرة كيف يحفظ كل طرف الآخر كيف يساعده كيف يسنده كيف يتعاون معه دي امانه امانه شديده لان هذه الامانه ابتدت باختيارك او بموافقتك انتوا الاثنين ابتدت علاقتكم كده وبدا تكوين الاسره دي امانه إذا نظرت إلى زوجتك أنها أمانة من يد الرب ستضحى فوق رأسك وإذا نظرت إلى زوجك أنه أمانة من يد المسيح من يد الرب هتحطيه فوق رأسك شيء مهم وإحنا لما بنيجي نعمل إكليل الإكليل والأسرة عبارة عن ثلاث أفراد ثلاث أطراف هو وهي والمسيح مش طرفين نسميها triple bond يعني رابطة ثلاثية لأن يقول لك اثنان خير من واحد والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا زي الضفيرة كده عارفين الضفيرة بتبقى ثلاث أجزاء هو ده الزواج وهي دي الأمانة وهو ده طرف بيساعد الآخر هي تزوجت وكان زوجها في العصر القرون الأولى كان زوجها وثنيا وكان كل يوم يسبب لها مشكلة ويضربها وهي كانت مسيحية وفضل على هذا المنوال وكانت تجاهد وتحاول توصل زوجها للمسيح ربنا رزقها بولدين وبنت والولد الكبير كبر شوية وشاف نفسه حبتين وكان عنده كده خطابة ودرس المحاماة وابتدى ينحرف ويسقط في خطايا كثيرة أما هذه الإنسانة البرة مونيكا والدة القديس أغسطينوس هذه الإنسانة يوم وفاة زوجها مسكت إيديه كده وقالت لقد انتهيت من الجهاد الأول وقبل ما يموت طلب أن يصير مسيحيا ونجحت أمينة واحدة أمينة على جزء وبدأت الجهاد الثاني بأمانة أخرى على ابنها وقعدت تبكي عليه كم سنة يا مونيكا قالت أكتر من 18 20 سنة بيني وبينكم نسألها كده ما زهقتيش قالت لا ده ابني ده أمانة ابني ده أمانة أعطاها ربنا ليا وفضلت وراه من شمال الجزائر المكان اللي اتولد فيه بلد اسمها هبو لغاية ميلانو في إيطاليا فضلت وراه لغاية ما سمعت كلمات معزية من أسقف ميلانو كان اسمه القديس إمبروسيوس وكان واعظا قديرا وسمعت منه كلمتين هي بتقول له ابني هيضيع وهي بتعيط فبص لدموعها كده ولمح في هذه الدموع الأمانة فطمنها وقال لها اعرفي ان هذه الدموع ابن هذه الدموع لا يمكن ان يهلك وفعلا تاب وصار قديس عظيم وصار اسقفا وله كتابات وهو اول واحد في التاريخ سجل اعترافاته كتابه اعترافات اغسطينوس امانه أمانة أسرة الأمانة من الوالدين من بابا وماما نحو أولادهم وبناتهم إزاي يعيشوا في خوف ربنا هو الأب المهمل أو الأم المهملة ومتأسف في التعبير ده هي الأب المهمل أو الأم المهملة هيطلع إيه طلع ولاد وبنات ضايعين أما الأب والأم اللي عندهم أمانة تجاه ولادهم يجب أن يعلموا أن أهم شيء في هذه الأمانة أن يعطوهم وقتا لو سبت ابني وبنتي والوقت بتاعهم ضايع ما بقعدش وياهم ما بتكلمش وياهم ما بتحاورش وياهم مش بتصاحب وياهم طب هتكون النتيجة ايه نتيجة مرة اما الاب الشاطر والام الشاطرة بنقدم لولادنا اغلى حاجة وهي الوقت مش الفلوس مش الفلوس الوقت اغلى حاجة التربية اغلى حاجة خبرة الحياة خبرة الحياه انا ببقى في قمة السعادة لما اقابل شاب ويقول لي انا ابويا علمني كذا او انا اتعلمت من امي كذا ببقى في غاية السعادة مرة قابلت طفل كده صغير يمكن ست سنين فبقول له بنتكلم ويا بعض كده يعني يعني حوار طفولي صغير فراح قال لي اصل قدس ابونا قال لنا كده فاول ما قال قدس ابونا مش متعودين يعني ان طفل صغير يقول بقول له انت قلت دي ليه كده قال لي اصل ماما علمتني ان ابونا نقول له قدس ابونا ما نقولش ابونا كده ابدا كلمه صغيره تعلمها امانه هو لما الله يعطينا ابنائنا وبناتنا هو احنا مش مسؤولين ده مسؤولين عليهم الى النهايه وهم امانه ووزنات وسوف يحاسبنا الله عليهم أمان وإذا كان هذا الأمر ينطبق على الأسرة وأبنائهم بالجسد فهو ينطبق بالأكثر على الأباء الكهنة في رعايتهم وأبنائهم شعبهم الأمانة في التربية الروحية بتسلمهم صح ما هو مرة ماما جت لابنها الصغير اللي لسه بيتعلمه انه يروح الكنيسة فراحت قايله له ايه اصحى يا فلان تروح الكنيسة ولا اتأخرت فالواد وهو في نص النوم كده راح قايل لها ايه اتأخرت قالت له خلاص نام يا حبيبي أم مش واخدة ده لازم تزرع عادة لازم تزرع عادة في ابنها شيء مهم أمانة أيضا أن أنا ما اسيبش أبنائي وبناتي عايشين في العالم الافتراضي وساعات طويلة جدا من حياتهم وبلا فائدة دلوقتي العالم الافتراضي اللي هو شبكة النت يقعدوا عليها بالساعات وتلاقي الأبهات والأمهات يشكوا لا أنسى مرة موقف إن شايف أم كده كنا في بيت خلوة وأم قاعدة على كرسي وجنبها بنتها على الأرض عمالة تعيط وتخبط دماغها في الأرض فقربت لهم مالها البنت دي عمرها عشر سنين مالها قالت لي اصلها بتقول لي على موبايل وانا قلت لها مفيش موبايل الا لما تروحي اعدادي فالبنت عماله تقول لها طب وزمايلي ما كلهم وياهم كده قالت لها ربنا عطاني بنت اسمها مريم على البنت الصغيره اسمها مريم عطاني مريم مريم وقال لي خدي بالك منها وانا لازم اسمع كلام ربنا بتكلم بنتها واصرت الام والبنت تعيط لكن الام عايزه ان حاجه زي كده ممكن تكون متعبه او مفسده في المسار الروحي بتاع البنت ارجوك في الامانه الاسريه الامانه الاسريه احيانا تحصل مشكلات في حياتنا كاسره اذا كانت هذه الاسره شبعانه من الحب كل المشكلات هتتحل حتى لو كان عيش وملح لكن لو كانت الأسرة مش شبعانة من الحب هيحصل خلاف بين الكبير والصغير وبين الولد وبالبنت وهنلاقي ولادنا حتى بعد ما نسيبهم هنلاقيهم لم يرثوا المحبة تجاه بعضهم البعض ازرع المحبة في قلب ولادك أغلى ميراث تقدمه لأولادك وبناتك هو إنهم يكبروا بيحبوا بعض أغلى ميراث ومش بيحبوا بعض بس ده بيحبوا كل المجتمع اللي هم عايشين فيه أغلى تركة تقدر تقدمها لولادك هي المحبة وأظنكم كلكم حافظين الآية الجميلة اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل نفس ولادك وبناتك الشبعانة من الحب والبيت اللي شبعان من الحب بيت يعيش بيت يصمد يصمد أمام التجارب والمحن والأزمات بيت بيت قوي في التربية لما أربي ابني وأربي بنتي ويكبر للمستقبل ويتحمل المسؤولية صح يبقى أنا بقدم إنسان نافع في المجتمع هذه الأمانة الأسرية أيضا تمتد إلى أمانة التكريس فنحن في التكريس سواء حياة التكريس أو حياة الرهبنة نحن نعيش في أسر روحية ما هو لو في دير في عشر رهبان ولا عشرين راهب ما هم دول عايشين أسرة روحية مجتمع روحي يحتاج هذه الامانه امانه رهبانيه وامانه روحيه وامانه في السلوك الرهباني امانه طب لو ما فيش امانه ما فيش تكريس وما فيش قبول امام الله خالص انتبه والا الدنيا تبقى واخده الانسان في الملاهي زي ما بنصلي في النوم ونقول العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة الملاهي يعني الحاجة اللي بتلهي الإنسان اللي بتخلي الإنسان مش واخد باله من نفسه إنسان أهو تايه يجي واحد يقول لك ايه اه ايام عايشينها لا ده كل يوم له قيمه كل يوم له نعمه كلمتك على الامانه الشخصيه بكل جوانبها والامانه الاسريه ايضا بجوانبها الموضوع ده كبير قوي اكلمك عشان الوقت الامانه المجتمعيه المجتمع اللي بنعيش فيه احنا نعيش في قريه صغيره يا في مدينه متوسطه يا في مدينه كبيره يا في مجتمع كبير يا في بلد فيها عدد كبير من الناس البلاد حتى بتختلف بلد فيها خمسة ستة مليون وبلد فيها خمسين ستين مليون بلد فيها مية وبلد فيها أكتر دي اسمها الأمانة المجتمعية والإنسان في المجتمع يا إما طالب يعامل بيشتغل عامل يعني بأي نوع من الأعمال والمجتمع يقول عليه إن ده مواطن مواطن يحمل المواطنة ويحمل انتمائه ويجي لما يعمل باسبور يقولوا له انت هتحمل الجنسية المصرية او جنسية البلد اللي هو ينتمي فيه الامانة المجتمعية متشعبة جدا هناك الامانة الدراسية لو كنت طالب او طالبة ما هي الدراسة دي زمن بناخده في زمن ويؤهلنا للمستقبل لو كنت في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعه كتير ولا قليل ما في امانه الامانه ده هي تقتضي الانسان ان ياخد باله من الحاجات اللي بقريتها النهارده في الاهرام يقول لك في مشكله عندنا في مصر نقص الاطباء تستغرب وياي ازاي المشكله دي جت جت بطريقه مش لطيفه المفترض ان يبقى في توازي ما بين الدراسه في مستوى علمي والدراسه في مستوى ادبي والكبار فيكم يفتكروا ان دايما كان قسم علمي ياخد عدد اكبر من قسم ادبي لان المجتمع يحتاج خريجين علمي اكتر من خريجين ادبي الايه دلوقتي انعكست خريجين ادبي وصلوا ل 72% من مراحل ثانوي والعلمي 28% يعني قولوا التلت والتلتين ما هو العلمي ده اللي هيخرج الطبيب فبقى عندنا نقص اطباء وهذه مشكله طب ليه خدنا الادبي يقول لك اسهل نخلص اهو بنحفظ كلمتين وخلاص ده ما يبنيش المجتمع ما يبنيش المجتمع مجتمع بيتعب علشان يعلمك انك تصير طبيب او تصير مهندس او تصير راجل زراعي او بيطري او صيدلي او او او كل التخصصات دي عشان تخدم المجتمع ما انا محتاج الطبيب ومحتاج المهندس ومحتاج المحامي ومحتاج المدرس ومحتاج كل المهن انا محتاج كل واحد فينا كده محتاج ما المجتمع يعني ايه دي امانه امانه وامانه الاجتهاد فاي كليه بتدرس لازم تكون مجتهد اما بقى انك تعلق ضعفاتك على الشماعه تقول اصل ما بيعلموش اصلهم مش عارف بيعملوا ايه اصل الكتب شويه بقى الحجج اللي ممكن تقولها ابدا اجتهد دي امانه دي وزنه تخرج مهندس لازم تكون مهندس شاطر محامي لازم تكون محامي امين مدرس لازم تكون كفء في عمليه التعليم امانه ده في الدراسه والدراسه سواء دراسه علميه او دراسه ادبيه او دراسه لاهوتيه لازم اكون امين وزنه وانا بدرس عشان افيد المجتمع اللي عايش فيه ده غير الأمانة في الدراسة أمانة العمل كل واحد فينا بيشتغل في العمل بتاعه اوعى تفتكر ان عملك ده ليس له أهمية مهما كان صغيرا مرة كنت قاعد ويا مجموعة من الشباب الصغير كده وبسألهم ايه رأيكم لو بلدنا دي كنا في بلد صغيرة كل الناس اللي فيها بقوا دكاترة كل الناس بقوا دكاترة ينفع ما ينفعش فوقف واحد كده قال لي امال مين هيشتغل ويشيل الزبالة ده جاب ما انا محتاج عامل للزبالة او النفايات ومحتاج الطبيب محتاج الاثنين وعشان كده لا نحتقر اي عمل مهما كان بسيطا الراجل بيسوق عربيه وينقل في عربيه نقل حاجات من مكان لمكان ومواد غذائيه ومواد بنائيه كل الحاجات دي انا محتاجه جدا محتاج يبقى عندي سواق شاطر مش عندي انا لكن عند المجتمع امانه العمل امانه العمل بتاعك في الوقت في مستلزمات العمل في انك تكون شاطر وعندك مؤهل كافي كواليفايد انك تخدم في العمل بتاعك ده شيء مهم خالص امانه الطبيب في عمله امانه المهندس امانه المدرس امانه الانسان اللي مثلا بيستقبل زوار سياح خريج كليات السياحة أمانة الفنان أمانة هل الأمانة دي موجودة ولا لا ترى إلا نفسك وتعيش في صورة من الصور الأنانية والمهم أنا ومليش دعوة بالآخرين أمانة العمل ثم أيضا أمانة العلاقات الطيبة التي تجمع المجتمع في مجتمع يقول لك المجتمع ده فيه فئات والفئات دي بتتصارع مع بعضها طب والمجتمع ده هيكبر ازاي وفي مجتمع حس كده ان كل الناس ويا بعض نسيج نسيج واحد وحتى لو كان عندنا الاختلافات اللي ممكن تكون موجودة وده شيء طبيعي ان مفيش واحد زي التاني لكن كلنا بنعيش في هذه جميعها بنكمل بعضنا بحتاج كل انسان في المجتمع ويدخل في هذه الامانه الامانه للوطن ما هو الوطن ده ايه الوطن ده مثلا مش شارينه او الوطن ده حاجه كده مستوردينها ده الوطن ده المكان اللي عايشين فيه وعايشين فيه عبر زمن طويل قرون كثيرة فصرنا مثلا احنا في مصر اسمنا المصريين والمصريين دول عايشين بسمات معينة وبقى شعب معين وخد الهيكلية بتاع الدولة اسمها مصر أمانة ولذلك عندما يخون متأسف في الكلمة اللي بتجرح ودنا يخون إنسانا الوطن يقول لك إيه ده يحاكم بتهمة الخيانة العظمى يعني ده اصله مش خان الوطن ده الوطن ده مكان صغير الوطن ده فيه ملايين هو مش خان واحد ولا خان هيئه ده خان مجتمع كبير وطن كبير امانه الانسان امانته في دراسته امانته في عمله امانته في مجتمعه الذي يخدم فيه توجد ايضا الامانه في الخدمه في الكنيسه امانه انسان نسمع في تاريخ الكنيسة عن الهراطقة نسمع عن أريوس وابتدى يعلم تعليم خاطئ ونسمع عن مقدونيوس وعن أوطاخي وعن نسطور وآخرين طب ليه أصله ده صار إنسانا خائنا ما كانش أمين وقيس على هذا قس على هذا بقى حاجات كتير واحد امين في عمله في خدمته في تكريسه في تعليمه امين هذه كلها التي ذكرتها في الجوانب الثلاثه الامانه الشخصيه والامانه الاسريه والامانه المجتمعيه اقعد بينك وبين نفسك واحنا على ابواب الصوم وقارن نفسك محدش هيقعد وياك لانك الايه موجهه ليك بتقول لك كن امينا الى الموت اجعل هذا الصوم فتره قويه لمراجعه حياه الامانه في حياتك مراجعه مقياس الامانه راجع مقياس الامانه وشوف حياتك في هذه الامانه الامانه الادبيه والامانه الماليه والامانه بكل الجوانب بتاعتها واعرف انك ذات يوم تقف امام الله وتسال اعطني حساب وكالتك اديني حساب الوكاله بتاعتك يعني اديني كشف الامانه بتاعك شكله ايه وطبعا قدام الله الديان العادل مفيش بقى واحد هيعمل لي كشف كده مش يعني ما هو الصادق فيه او ما هو الصحيح فيه او يحط اي كلام فالكل مكشوف وعريان امام الله المسيح يبارككم جميعا ويبارك أهل هذه الإبرشية وهذه المحافظة ويبارك أولادكم وبناتكم ويبارك خدمتكم ويبارك خدمة نيافة أنبا تدرس والأباء الأحباء في مجمع كهنة هذه الإبرشية ويعطينا فترة الصوم القادم فترة صوم روحي نقدر نعد نفسنا فيه ونقدر نكشف ذواتنا ونطرح ضعفاتنا وخطايانا امام الله ونقول له يا رب هنبتدي وياك صفحه جديده كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد
امين الليل يا زوج ثبت بي اياك اجيب من ماتك نكايك استسيرون استنيون Sheborin goim Moshe Robin Choice Jesus Bethlehem
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين هذا اليوم يوم تدشين هذه الكنيسة المباركة كنيسة قديسين الشهيدين أبي سفين والشهيدة دميانة في هذه الإبرشية المحبة للمسيح وفي هذا اليوم تذكار لأمنا العذراء مريم 21 في الشهر القبطي دايما بيبقى فيه تذكار